من الآن وإلى الأبد آمين أقرأ لأجل تعلمنا رسالة القديس يوحنا الرسول الثانية الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب والآن أطلب منك يا كيرية لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء أن يحب بعضنا بعضا وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد هذا هو المضل والضد للمسيح فانظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة إن كان لي كثير لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا يسلم عليك أولاد أختك المختارة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين من الملاحظات الجميلة في الكتاب المقدس أن في عبارات قليلة تتكرر كثيرا من أشهر العبارات اللي بتتكرر في الكتاب المقدس بنصها من له أذنان للسمع فليسمع وهذه العبارة تتكرر كثيرا في آخر سفر في الكتاب المقدس وهو سفر الرؤيا وتختار الكنيسة ليلة مهمة ما بين الصليب وما بين القيامة اللي بنسميها ليلة أبو غلمسيس ونقرأ فيها سفر الرؤيا مع الألحان التي فيه وفي هذه العبارة وأيضا نقولها باللحن من له أذنان للسمع فليسمع لكن من الأمور الأكثر دهشة في الكتاب المقدس أن هذه العبارة تتكرر في شهر هطور في قراءات الأحاد من له أذنان للسمع فليسمع وشهر هطور بيتميز أنه الشهر الذي في منتصفه أو في نصفه الثاني على الأدق يأتي صوم الميلاد المجيد أو بداية الصوم وعايزك تتخيل كده ان ما بين بداية الصوم الميلاد اللي بيجي في 16 هاتور ونهاية الصوم الكبير اللي بيجي بسبت الفرح وبليلة أبو غلمسيس ثم أحد القيامة الكنيسة تبدأ وتنتهي بهذه العبارة وده أمر مدهش الأكثر دهشة أن هذه العبارة تتكرر في الأحد الأول والثاني والثالث من شهر هاطور والحد الرابع تختار الكنيسة قصة أو مقابلة الشاب الغني أو أحيانا نسميها الغني الحزين تتقابل أو تضعها الكنيسة أمامنا في الحد الرابع وكأن الكنيسة بتقول لنا هو واحد اهوت كان له ودان كان في وقت من الأوقات بيسمع ولكنه مضى حزينا ولم يستمع والكنيسة تحط قدامنا هذه الصورة وهذه العبارة لأنها عبارة فارقة في حياتنا الحمد لله كلنا لنا ودان وبنسمع الأذن أحد الأعضاء الأساسية في جسم الإنسان وحاسة من حواس جسم الإنسان وأحيانا عندما نرتب الحواس نقول حاسة العين النظر ثم حاسة الأذن لكن بعض المدققين يقولوا لا نبتدي بالأذن مش بالعين فلما نسألهم يجاوبوا إجابة لطيفة قوي يقولوا الأذن تتميز عن العين بشيئين مهمين جدا العين لا تعمل إلا في النور لازم يبقى فيه نور عشان أشوف لو ما فيش نور الإنسان لا يرى أما الأذن ما يهمهاش الحكاية دي في نور أو ضلمة بتسمع الأمر الثاني أن العين لا ترى إلا مواجهة اللي قدامها ما اقدرش العين تشوف اللي وراه فترى في اتجاه واحد أما الأذن فتسمع من كل الاتجاهات الصوت من هنا أو من هنا أو من هنا من أي مكان الأذن تسمع لذلك يقولون الإنسان في الصباح أو في النهار كائن بصري بيعتمد على عينيه أما في الليل وأيضا في النهار فهو كائن سمعي يسمع بالليل وانت نايم أكتر حاجة شغالة فيك ودنك في واحد نومه خفيف أبسط حاجة تصحيه في واحد نومه تقيل لكن الودن هي اللي بتشتغل وهي اللي بتسمع ايه العبارة دي ما هي هذه العبارة الثمينة التي تضحى الكنيسة في أول صوم اللي هو صوم الميلاد وتختم بيها فترة الصوم الكبير أيضا ونقراها في سفر الرؤية وبالتكرار بتاعها والآية نفسها تتكرر قدامنا أكثر من مرة حوالي عشر مرات في العهد الجديد ليس المهم ما نسمع ولكن المهم من نسمع أدينا بنسمع كتير لكن المهم بتسمع لمين ودي نقطة أساسية تسمع لمين وكمان المهم ازاي بنسمع لأن في واحد سمعه مش عايز أقول يبقى تقيل ولكن هو يصطنع أن يكون سمعه تقيل أو يعني أحيانا يسموها كده يقول لك فلان ده بالذات في بعض سن المراهقة كده ولادنا يحبوا يسمعوا اللي على مزاجهم يسموه كده selective listening يعني بيسمع اللي على مزاجه يعني ممكن الأب يقول موضوع كبير هو يختار كلمة يقول له أنت قلت وأحيانا الواحد في السمع يعمل ودن من طين ودن من عجين زي ما بتقول الأمثال الشعبية المصرية وأحيانا يقولوا الواحد بيسمع من هنا وطلع من هنا خلاص على كده ان هذه الأذن يمكن أن تتحكم في مصيرك كإنسان أول حاجة أحبك تعرفها أن السمع ليس المقصود به السمع المادي ان الودن يعني يكون الاعصاب بتاعتها سليمه التشريح بتاعها سليم ولكن المقصود ايضا السمع الروحي او السمع القلبي او السمع الداخلي واضح لحضراتكم ان السمع ده دخل في كل مراحل الانسان على الارض بدءا من ادم وحواء فلم يستمع لصوت الله حواء سمعت صوت ربنا حواء آدم سمع صوت الله وكان في ما بينهم نوع من الحوار اللطيف ولكن هذا الحوار لم يكن آدم وحواء يستمعان إليه استماعا قلبيا وجاءت المخالفة وكسر الوصية ودخلت البشرية في دوامة الخطية والقصة بقى بطول بطول البشر بطول حياة البشر عايز أقول لك وأنا بتكلم في الموضوع ده انتبه إلى ثلاثة أول شيء لا تخدع نفسك أنك متدين ما تخدعش نفسك بالحكاية دي لأن كتير يعتمدوا في تدينهم على الود والود ما تكفيش أهو بيسمعوا بس طب إيه المرحلة اللي بعد السمع مفيش طب إيه اللي بيقدر ينفذه مفيش عشان كده القديس يعقوب الرسول في رسالته في الإصحاح الأول والرسالة دي تميزت اللي رسالة يعقوب بتعبير يا إخوتي فيقول هنا إذا يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب ويكمل بعدها بآيتين كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم أحيانا الكنيسة تعمل نهضة شيء جيد وربما تعمل برنامج شيء رائع والناس تيجي وتحضر ولكن المقصود بالنهضة أن يحصل نوع من النهضة الحقيقية في قلب الإنسان ولكن واحد يحضر النهضة ربما أيامها كلها ولا يتغير خالص فكونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم يعني ممكن واحد يكون بيسمع وبيخدع نفسه ده أمر خطير جدا عشان كده ما تخدعش نفسك بأنك متدين عيش الحقيقة عيش الإيمان الحقيقي عيش في الوصية ووجودك في الوصية واستماعك للكلمة هو ده الحياة لو حطينا تلميذين جنب بعض كده من تلاميذ ربنا يسوع المسيح حطينا مثلا يوحنا الحبيب صاحب الرسالة اللي بنقراها ويهوذا الاثنين كانوا من الاثنى عشر والاثنين استمعا إلى تعاليم السيد المسيح والاثنين حضروا المعجزات والاثنين استمعا إلى شهادة الشهود الناس اللي كانت حتمت فيها المعجزات طب وبعدين واحد كان بيسمع بس بيسمع قلبيا ولذلك استحق اللقب التلميذ الذي كان يسوع يحبه ده احنا لما بنيجي نقدم ولادنا احن واحد اب كده ولا ام يقول على ابنه ابني ده فلان ده ده شاطر قوي يا ابونا ده بيسمع الكلام بنقول التعبير ده او العكس فلان ده ما بيسمعش الكلام وإن دققت في الأمر ستجد أن مسيحيتنا كلها تقوم على هذا الفعل ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمح حد وفتح أدخل وأتعشى معه سمع يبقى نمرة واحد لا تخدع نفسك أنك متدين عيش الإيمان الحقيقي عيش معرفة الوصية الحقيقية ادخل إلى العمق لا تكتفي بالقشور من الخارج دي نمرة واحد نمرة اتنين تنتبه ليها ان عندما تستمع الى الكلمة او الى الوصية اقبلها اليك يعني دي جايه لي انا مش جاي عشان اعلم بيها غيري لا ده جايه لي انا بعض الخدام لما بيجوا يحضروا دروسهم في مدارس الأحد أو اجتماعات الشباب أو الاجتماعات النوعية بصفة عامة يستخدم الإنجيل في التحضير هذا جيد ولكن يستخدم الإنجيل عشان يعلم غيره طب وانت بتتعلم ايه مرة سألوا القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم وقالوا له كلامك حلو قوي بتجيب, بتجيب الكلام الحلو ده منين فقال لهم كده وتاخدوا بالكم من التعبير ان كلماتي هي لي قبل ان تكون لكم كلماتي يعني عظاتي هي لي قبل ان تكون لكم بيكلم شعبه اقبل الكلمه كرساله لك شخصيا فالمقياس في الدينونه ليس بالمعرفه ولكن المقياس بتنفيذ الوصية يعني انت عرفت قد ايه مش ده المقياس ده المقياس انت نفذت قد ايه من الوصية عشت في الوصية وطبقتها في حياتك قد ايه احيانا نلاقي كده دارس من الدارسين في اي دراسة دينية يستعرض معلوماته وقد يكون بمثابة مرجع كل دي أمور طيبة ولكن المهم هذا الاستعراض الضخم من المعلومات ماذا ينفذ منه ماذا يعيش فيه ايه لما هنروح نقف قدام ربنا مش هيسألني انت عرفت كام عرفت قد ايه من الوصية مش هيسأل السؤال ده هيقول لي انت عشت من الوصية قد ايه طبقت منها ايه ولذلك يا اخوتي الوصية تكشف ضعف الانسان ونقائصه ويقولون كثيرا على كلمة الكتاب المقدس انها كالمرآة زي ما واحد يقف قدام المراية كده تكشف أي حاجة مش مظبوطة في لبسه في شكله في شعره فالوصية تكشف الضعف وتكشف الخطأ وتكشف النقص والتقصير والكسل والاستهانة الوصية تعمل كده عندما تقابلت المرأة السامرية مع السيد المسيح دي واحدة ست رايحة تجيب مية ومعرفتها محدودة وربما سمعتها مش تمام ولكن هذه المرأة في الأول ما حاولتش تسمع كويس بل يمكن في مقابلتها مع المسيح كانت يعني زي ما بنقول كده جافة شوية انت راجل وانا ست انت يهودي وانا سامرية دول ما بيكلموش دول بتكلمني ليه ولكن المسيح برقته يتكلم معها والحوار معظمنا يعرفه طبعا حوار جميل إلى أن تعترف بخطيتها واعتراف أيضا رقيق والسيد المسيح يقبله ويقبله بصورة أيضا رقيقة وتتدرج ويفتح أمامها الباب لو كانت المرأة السامرية من أول المقابلة دورت وشها وخدت بعضها ومشت وقالت له اليهود ما بيكلموش السامريين أنا مش هكلمك كانت ضيعت فرصة حياتها ولكنها استمعت إلى الآخر إلى أن قالت له تكونش أنت المسيح فتذهب إلى مدينتها وتبشر أهلها أهل السامرة ويستضيف المسيح يومين ويقولون في النهاية على فكرة يسوع احنا مش أمنا علشان هذه المرأة قالت لنا احنا أمنا عشان شفنا وسمعنا وعرفنا أنك أنت هو مخلص العالم اقبل الكلمة لك تفتح الإنجيل يبقى لك أنت لكل خادم بيخدم في أي مستوى لما بتفتح إنجيلك الإنجيل علشانك أنت الأول قبل ما تغذي بيه آخرين قبل ما تغذي آخرين الأمر الثالث اللي تنتبه إليه إن دايما انتهز الفرصة ما تضيعش الفرصة فرصة الاستماع فرصة اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم فرصة صوم على الأبواب كده بعد أيام قليلة فرصة مناسبة معينة احتفال معين فرصة الصحة التي يعطيها الله ليك انتهز الفرصة انتهز الفرصة ولذلك لما تحضر القداس وفي وقت القراءات قراءات الكنسية البولس الكاثوليكون البراكسيس المزمور الإنجيل في هذه القراءات ينبغي أن تنتبه جيدا فالله يرسل لك رسالة خاصة لو أنت مستعد هتوصلك الرسالة لو مش مستعد أو منشغل او اللي جنبك بيكلمك وانت بتكلمه او قاعد ما انتش بانتباهك تضيع عليك الرسالة تخيلوا معي القديس او ذلك الشاب الذي حضر الى الكنيسة واستمع الى الشماس وهو يقرأ الانجيل وإن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما لك وتعالى اتبعني واعتبرها الرسالة شخصية له إذا كان هذا الشاب الذي استمع إلى الشماس الذي يقرأ الإنجيل في هذه اللحظات كان متغافلا أنا بفترض أو مشغول أو سرحان أو غفلان تفتكروا كان نظام الرهبنة يبتدي على ايد القديس العظيم انبا انطونيوس مش ممكن وشوف بقى كم البركات التي كان يمكن ان تضيع على البشرية اه عشان واحد ما استمعش بس ولذلك في سفر الخروج لما وقف يتكلم وياهم موسى بيكلم الشعب في إصحاح 19 فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب فأجاب جميع الشعب معا وقالوا خد بالك من العبارة اللي جاية دي كل ما تكلم به الرب نفعل كل ما تكلم به الرب نفعل احنا سمعنا وفهمنا وعينا الكلام كويس واحنا تحت امر ربنا كل اللي قاله ربنا هنعمله مش بيقولوا له كده احنا خلاص خدنا خبر بالموضوع وخلاص لا كل ما تكلم به الرب نفعل خروج 19 8 إذا هذه الثلاثة انتبه إليها لا تخدع نفسك إنك متدين مش بالسمع بس اقبل كل وصية وكل كلمة هي لك قبل أن تكون للآخرين أو للآخر وانتهز الأمر الثالث انتهز الفرصة المتاحة لك اليوم ده كلمة واحدة ممكن تعمل عمل كبير ده هو كان بيسمع عن المسيح بس وبعدين سمعوا الكتير عن المسيح من الناس خلاه يشتاق أكثر أنه عايز يشوف المسيح يشوفه بس وعندما صعد على الجميزة لكي ما يرى المسيح فقط والمسيح يقول له أسرع وانزل يا زكة وينزل زكة ويقابل المسيح ويقول له اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت زكة بمجرد أنه استمع استماعا حقيقيا نسمع عن زكة أنه تتحرك أحشائه وتصغر في عينيه جدا شهوة المال ولا تساوي شيء وبعدين يا زكي هتعمل ايه قال نصف اموالي المساكين وهرد اربعة اضعاف لو كنت وشيت لاحد طيب نسمع ايه نسمع ايه او نسمع صوت الله في أشكاله المختلفة هقول لك كده على بعض المصادر اللي ممكن تسمعها يعني أو تستمع بيها إلى رسائل أول حاجة استمع إلى صوت الضمير ولا تدع ضميرك نائما أو غائبا أو مستريحا خلي ضميرك صاحي خلي ضميرك حي خلي ضميرك فعال خلي ضميرك كالميزان الميزان الحساس استمع إلى صوت الضمير لأن هناك ما يسمى بتأنيب الضمير وتأنيب الضمير أحد مراحل التوبة في حياة الإنسان صوت الضمير ويا كل إنسان موجود بس يا ترى هتخلي ضميرك إيه منتبه واخد بالك كويس ولا ضميرك اهو في زحمة الحياة من الأمور الجميلة في الشهر هطور إن الكنيسة أيضا تقدم لنا مثل الزارع في الحد الأول والثاني وهذا أمر لا يتكرر في كل أحد الكنيس السنة مفيش قراءة بتتكرر حدين ورا بعض طبعا ده علشان السنة الكنسية سنة زراعية وعلشان مصر موضوع الزراعة هو الموضوع الأول في التاريخ يعني فالكنيسة بتقدم مثل الزارع هو ذا الزارع قد خرج ليزرع وده مثل نقدر نفهمه كلنا وبرغم ان ربنا يسوع المسيح قاله من ألفين سنة الا النهاردة كأنها قصة قدامنا كلنا فاهمينها وخرج الزرع ليزرع وسقط بعض الحب في مكانه والأرض والطريق والصخر والشوك والأرض الجيدة كلنا نعلم هذه الأمور ولكن الذي سقط بين الشوك خدته هموم الحياة وانشغالاتها ومسارتها وهموم الحياة ده هي نيمت ضميره وخلت ضميره كده يعني زي اللي متخدر زي اللي مش واخد باله واه بينام بالليل وبيقوم النهار بيمارس حياته واه أيام استمع إلى صوت الضمير واجعله ضميرا حيا نقطة تانية استمع إلى صوت الوصية الوصية عن الكتاب المقدس كله دي الوصية وأقوال الآباء أيضا الذين عاشوا الكلمة المقدسة نعتبرها بمثابة توضيح لهذه الوصية استمع للوصية ما يهمش هتقرأ قد إيه في إنجيلك لكن المهم هتفهم قد ايه وهتعيش قد ايه هتعيش قد ايه من الوصية ربنا يديك العمر الطويل يعني هتعيش وتطبق الوصية في حياتك وتحس كده ان الوصية حية قدامك عايشها الوصية تسمعها من خلال القراءة من خلال الدراسة من خلال البحث من خلال التأمل من خلال الحفظ في الإنجيل الوصي واوعى تكون تختار وصاية على مزاجك وتسيب وصاية تانية بعض ال بعض الناس يختار او يختار جزء من الوصية طبعا ده امر مرفوض تماما صوت الوصية وخلي صوت الوصية دايما حاضر في البيت زي ما بعلمنا سفر يشوع اربطها اربطها على ايديك وعلى جبهتك وخليها حاضرة قدامك فيش مانع احنا نعلق في البيت صور او براويز كده او في قاعات الانشطة من الجميل ان احنا نعلق بعض الوصايا مكتوبة بخط جميل كده وتتحط قدامنا ونحاول نحفظها نحاول نطبقها ونتذكر بيها الوصية صوت الوصية نقطة ثالثة إلى من أو أي الأصوات نسمعها استمع إلى صوت أب الاعتراف الروحي أو من يقدم لك الإرشاد الروحي المفترض أنه توجد علاقة روحية قوية بين الإنسان الذي يعترف وبين أب الاعتراف وأب الاعتراف أيضا ليس كل إنسان أو ليس كل كاهنة أب الاعتراف الشخص الذي اختبر وعرف ما يسموه طب النفوس فالتعامل مع النفس ليس أمرا سهلا فأب الاعتراف الروحي الممتلئ من روح الله تستطيع أن تستمع إلى صوته باطمئنان فهوى فهذا ليس صوته ولكنه صوت الله وانت مطمن وطبعا علاقة أب الاعتراف دي مش بتبقى علاقة بقالها أسابيع ولا شهور دي علاقة بقالها سنين وعلاقة ليس فيها العلاقة الشخصية أو الدالة الشخصية على الأصح هي فيها أنا كمعترف وأبي في الاعتراف الذي خبرني جيدا وعرف حياة الإنسان وشوية بشوية كده بيرتفع بيه روحيا استمع إلى الصوت صوت الله في أو من خلال العمل الروحي أو الإرشاد الروحي من خلال أب الاعتراف صوت نسمعه لكن مرة من المرات مثلا واحد حب يبيع حتة أرض فقال أنا مش عارف أبيعها ولا ما أبيعهاش فابتدى يلف على الأديرة يروح جايب كده أول راهب يقابله يقول له أبونا اختار ورقة من الاتنين دول تطلع الورقة بيعها يهلل إنه يبيعها يروح الدير اللي بعديه اختار ورقة يا أبونا تطلع ما تبيعهاش يقول لك مش هبيعها ده طبعا واضح لحضراتكم ان ده امر ملوش اي معنى خالص واللي بيعمله ده بيخدع نفسه استمع الى صوت روحي صوت رابع نستمع اليه هو صوت الطبيعه فالطبيعه تتكلم فالطبيعه لانها خلقت يد الله هي تتكلم بتتكلم الهواء بيتكلم والشجر بيتكلم وأحداث الطبيعة بتتكلم والطبيعة اللي بنعيشها دهيت فيها البحار أيضا تتكلم الفلك يخبر بعمل يديه الأنهار تتكلم تعلم من الطبيعة ثورات الطبيعة كالبراكين والزلازل ربنا يحفظ العالم منها ثورات الطبيعة الفيضانات والأوبئة أيضا تتكلم للبشر فهذه تحث الإنسان على التوبة وأحيانا الناس يبقوا جماعات ناسين نفسهم زي أيام نينوى عايز حد يصحيهم فتأتي هذه الأصوات لكيما توقظ الإنسان توقظ البشر والنهاردة احنا في زمن العالم بقى كله صغير قوي وبالتالي الأحداث في أي مكان بيعرفها العالم كله في ظرف ثواني وبالتالي عندما تستمع لما حدث هنا أو هناك في العالم كله بالذات من خلال الطبيعة اعتبر هذا صوت وانتبه فقد تكون رسالة لك طبيعة بتتكلم ده بعض الناس يسجلوا أصوات الطيور بالذات في في بداية النهار الصباح الباكر وأصوات الطيور دي تبدو كأنها موسيقى يعني شوية العصافير واقفين على شجر كأنهم بلغتنا يعني بيتربعوا مع عصافير أخرى واقفة على أشجار تانية لغة وهكذا صوت آخر تستمع إليه صوت الحياة وأقصد به قصص حياة الآخرين قصص حياة الآخرين فكل قصة قصة إنسان تساعد الإنسان أنه يفهم الحياة أكتر عشان كده من التدريب الجميلة لأولادنا وبناتنا في سن المراهقة والشباب أنه يقرأ المذكرات مذكرات بعض الأشخاص اللي ظهروا في العالم المذكرات دهيت مذكرات حياتهم الشخصية بتعطيهم نوع من الرؤية وخبرة الحياة فاستمع إلى صوت الحياة من خلال حياة الآخرين وبيقولوا في علوم التربية أن النهاردة لما نيجي نحط الأحفاد مع الجدود لأن بابا وماما مشغولين في أشغالهم فيقوم كل زوج وزوجة عندهم أطفال صغيرين يسيبوهم ويا الكبار ويا الجد والجدة الجد والجدة وسيلة طيبة أنه يحكي حكايات تفيد الأطفال الصغيرين دول حكايات الحياة ويقولوا الولاد والبنات اللي يتربوا بالطريقة دهيت ممكن يكونوا أكثر خبرة بالحياة برغم من سنهم الصغير لكن بيسمع بيسمع حياة شخص في العيلة شخص في الجا في الجيرة أو شخص في المجتمع أو واقع في التاريخ سمعوه وهكذا شيء مهم صوت الحياة صوت آخر استمع إليه صوت الآباء في التقليد أو التقليد بصفة عامة فالآباء حدثونا بكتابات وشروحات وتفسيرات والآباء الأول دول علمونا ولما تقرأ كتاباتهم وتعيشها تفرح علمونا ازاي نفرح بكل وصية استمع إلى صوت الآباء من الحاجات الحلوة ان احنا نقرأ في قصص الآباء الآباء الكبار ونقرأ كتاباتهم نحفظ تعاليمهم وأقوالهم في تعاليم كتيرة حلوة أثناسيوس الرسولي القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات قديس يوحنا ذهبي الفم قديس باسيليوس الكبير قديس كيرلس عمود الدين قديسين الكبار اللي قدموا مناهج وقدموا كتابات بنعيشها لغاية النهاردة وبنفرح بيها وبتوضح قدامنا الطريق آخر شيء استمع إلى صوت الآخر والآخر هو الشخص القريب منك كل شخص قريب منك ممكن يكون أب أو أم ممكن يكون أخ أو أخت ممكن يكون صغير أو كبير ممكن يكون رجل أو امرأة استمع استماعك إلى صوت الآخر أو المحيطين بيك يساعدك أيضا إنك توصلك الوصية بالذات اللي هم قريبين يعني ذوي قرابة وذوي محبة خاصة بيك يعني ممكن الأب يقول للابن حاجة لكن ابن ما يسمعهاش وممكن يعتبر أبوه أنه يعني دقة قديمة ولكن بعد فترة يقول لك لا أبوي علمني كذا لدرجة مرة يقولون من العبارات اللطيفة إني أرى أبعد من أبي ولكن هذا ليس لسبب إلا لأنه يحملني فوق كتفه يعني واحد بيقول أنا بشوف أكتر من أبويا بس السبب في الحكاية دي مش أنا السبب أنه شايلني فوق كتفه فلذلك في التربية طبعا أي أب وأي أم الإخوات الولاد البنات بيبقوا ذوي علاقة ومحبة فياضة وخالصة استمع للصوت الإخوات الكبير والصغير الأب والأم الولد والبنت الاستماع إلى صوت الآخر فقد يتحدث الله إليك من خلال أصواتهم من خلال أصواتهم من له أذنان للسمع فليسمع استمع وانت بتستعد لصوم الميلاد إذا أراد ربنا وعشنا حضر ودنك قول له يا رب أنا عايز أسمعك كل يوم وعايز أفهم رسالتك ليا كل يوم ومش هسيبك يا رب كل يوم إلا ما تبعت لي رسالة رسالة شخصية كأنها مكتوبة لفلان أنت باسمك وأنا يا رب أنتظر رسالتك وأعيش وصيتك وأفرح بوجودك في حياتي وتخلي وداني كده دايما تلقط تلقط الوصية وتلقط الكلمة النافعة ليا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين